أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله نبدأ دائما وأبدا بحمد الله الحمد لله العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور يا رب اجبر كسرنا جميعا يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور نحمده سبحانه حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فتور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور سبحانه وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباس والنوم سبات للي مرتاح بقى جعل الليل لباس والنوم سبات والنهار نشور سبحانه ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا القحط ما طلب الرخاء ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور ولولا القبح ما مدح الجمال ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا النقص ما عرف الكمال ولولا الجبن ما انتصر الجسور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما مشت أمامه الحراس ولا دقت لأجله الأجراس ولا تغنت لأمجاده الصبايا الحور ما هيئت له الوسائد مفيش كاميرات حواليه مفيش مقاعد وتيرة طيبة هادئة ما هيئت له الوسائد المتكئات ولا مدت لأجله الموائد ولا امتلأت بألوان طعامه القدور انتوا لسه ناسين برضو تصلوا على بدر البذور سيدنا محمد ما أساب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ما أساب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق لأجله مأجور اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام عنوان حديثنا الليلة بإذن الله الطريق إلى قلب الزوج يا رب عبد الليل على خير غربتي نجوى ونيران شوق وأسم باك وليل طويل أنا عارف عارف إنها تبقى ليلة طويلة وليل طويل وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل أيها الرجل الليلة ليلتك أيتها الأخت الفاضلة أيضا هي ليلتك أقول ضعي نفسك على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محدش يبعد عن طريق النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما تحدثنا عن الطريق إلى قلب الزوجة الليلة نتحدث على الطريق على إلى الطريق إلى قلب الرجل لعل من قائلة تقول يعني احنا سهرانين الليلة دي وفي الآخر تقول ان انت هتنصحني ان اوصل لقلب زوجي ده مغلبني يا شيخ حتى وان كان ده ما يستحقش حتى لو كان الطريق في نهايته ذهب انا عارف النساء بيحبوا فلوس لولي مرجان هتلاقوا كل حاجة قصور استراحات كلام جميل خدم وحشم موجود والله الكلام ده فين في نهاية الطريق إلى قلب الرجل اسمعي يا أخت الإسلام الرجل جنتك ونارك لو رضي الجنة لو سخط النار ترضي لنفسك إيه نبدأ الطريق وعشان نبدأ الطريق إلى قلب الرجل لابد إن احنا نفهم شوية حاجات كل النساء إلا من رحم ربي بيفضلوا يسألوا بقى ليه الراجل اتغير ليه ما عادش زي الأول كان الأول كلامه حلو زي ما قلنا قبل كده اه ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب ده انت برضه كنت بتقولي له كده بعد الجواز على طول بكام ليلة بالظبط ساعة ما بشوفك جنبي ستين عفريت يركبني ألبس الجزمة في ودني وانسى الشراب يا ناس غتوني يا ناس غتوني هو ده اللي بيحصل ايه السبب نسأل النهاردة ايه السبب الراجل ايه اللي بيجراله وايه اللي بيحصل له في البيوت عشان يتغير ويبحث عن زوجة تانية ما نفعتش التالتة ما نفعتش الرابعة يا رب عد الليل على خير يا رب أسأل الله أن يجعلها ليلة خير اسمع حبيبي واسمعي يا أخت الإسلام اوعي تنزلي من عن طريق النبي أبدا صلى الله عليه وسلم الأول لازم نعرف معنى الزواج قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها معنى السكن عالي كما ذكرتكم في حلقة الطريق إلى قلب الزوجة جاء رجل إلى ابن عمرو بن العاص فقال له يا ابن عمرو سمعت من رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام خمسمائة عام وأرجو من الله أن أكون من جملتهم أي من جملة الفقراء اسمع معنى السكن العالي والغالي ليه بنضيعه ليه البيوت متعفرطة ما فيش فيها سكن ما فيش فيها هدوء ليه النهاردة بقى عاوزين نسكن البيوت عاوزين نشيل الغمة اللي في الأمة ايه علاقة البيوت بشيل الغمة من الأمة اه اصل الراجل فينا لما يلاقوا بيته مطمئن والأرض طيبة بيخرج في الشارع يفكر صح يشتغل صح يقابل الناس يقوم يتكلم بكلمة الحق ما هو مش خايف من حاجة ما هوش راجع لواحدة هتقول له جبت ولا ما جبتش إنما هتبقى راضية في جميع الأحوال فإن أعطيت شيئا شكرت فإن منعت صبرت لذلك يطلع بره ما يضحكش علينا أفهاد القردة والخنازير ويعملوا فينا اللي هم بيعملوه ده ليه لأن الرجالة تايهة ماشية في الشوارع تايهة والسبب إيه ربنا يستر تعالوا نشوف ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من نفسك ومن نفسك يا أخت الإسلام يقول الله جل وعلا اسمع كلام الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة شكاوي كثيرة تأتيني من الرجال خاصة اللي شغالين في قناة الرحمة هم اللي قالوا لي الكلام ده قالوا لي يا شيخ انت سبتنا ما قلتلناش الكلام ده ليه ال- يعني طريق لقلب الزوجة وعاوزين نوصل بس قبل ما احنا نوصل وصلهم برضه عشان نلتقي في نقطة معينة هي الجنة إن شاء الله سواء في الدنيا سواء في الآخرة طبعا السكن غالي وعالي كما قال ابن عمرو للرجل لما قال إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فقال له يا رجل أتريد أن تكون من جملتهم في معنى ما قال قال نعم قال أعندك بيت تسكن فيه اعرف بس معنى السكن ليه نخسره السكن ده والهدوء ده ليه البيت ما يبقاش جميل حاضر ونعم وانت تصبر عليها شوية وهي تصبر عليك شوية شوف ابن عمرو قال له ايه انت ما مفكر نفسك فقير عندك شقة عندك سكن قال نعم عندي بيت أسكن فيه وعندك زوجة تسكن إليها تسكن إليها تسكن إليها تشوف متبرجة ترجع تسكن تهدأ تلاقي واحدة متزينة متجملة متعطرة تسكن إليه صاحب العمل مضايقك شوية تروح في بيتك تطيب خاطرك تسكن إليه ولك زوجة تسكن إليها قال نعم قال أنت غني من الأغنياء عشان سكن في دار أو حتى في شقة أو حتى في خيمة بس تكون أمن فيها آه يا اللي يحس معنى السكن اسأل إخوانك بتوع غزة وفلسطين والعراق السكن عندهم ممكن يكونوا قاعدين في بيوت بس مهددين ليل ونهار تخيل بقى وانت قاعد في بيتك كده الحمد لله اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واجعل الأمن والأمان لكل بلاد الإسلام يا رب العالمين وانت قاعد في بيتك كده تخيل تخيل عشان تعرف معنى السكن بس عشان تحس بكلمة السكن اللي قالها ربنا وانت قاعد في بيتك حطيت الاكل كده اقعد يا محمد اقعد يا احمد وقاعد انت وزوجتك وحطيته صحن الملوخيه وفجاه قنبله نزلت فيه هيجي لك نفس لو البيت ما وقعش مش هتاكل طب لو انت قاعد على السرير وبتتفرج على ماتشات كاس افريقيا وفجاه وانت قاعد كده فاتح الشبابيك بقى بتهوي نفسك ولا حاجه ما انت شغال تعصب ايه جون مش جون في العارضه ومش عارف ايه وفجاه صاروخ راح طالع لك من الشباك ده طالع من الشباك التاني صدقني هتقطع الخلف إذا السكن معناه عالي قال الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال يا رجل عندك سكن وعندك زوجة تسكن إليها أنت غني من الأغنياء قال وعندي خادم يخدمني قال يا سبحان الله أنت ملك من ملوك بني إسرائيل شوف هتخش امتى بقى الجنة واحد يقول لي يا عم الحج بس زوجة تسكن إليها مش متوفرة لأن اللي عندي زوجة تتعفرت إليها بدخل البيت بحس بالنكد كله يلا يا عم انت كده دلوقتي فقير انت دلوقتي فقير شفت بقى هتخش قبل الأغنياء بخمسمائة عام فرصة بقى اتحمل زوجتك شوية يا أخت الإسلام قال رسول الهدى محمد عليه الصلاة وأزكى السلام تحسن تفكري ان انت عاملة كل حاجة حتى لو انت عامله كل حاجه بتصدقي النبي اكيد كلنا بنصدق النبي تعال نشوف النبي محمد قال ايه يا معشر النساء يا معشر النساء تصدقنا واكثرن من الاستغفار تصدقنا بايه كل حاجه بالابتسامه الحلوه في وجه الزوج مش في البلكونات وبس وفي الشوارع وبس غير مسموح بها لا في الشوارع ولا في البلكونات إنما للزوج بتقطع الصدقة هنا البخل على الزوج تصدقنا حتى لو كان بالشيء بمالك الخاص شيء كده تطلعيه لله تصدقنا ده النبي بيأكل ذلك يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار أنا عارف إن النساء ما بيفوتوش حاجة أبدا ليه؟ أكثر أهل النار ليه؟ برضو واحدة عملت كده قالت لماذا يا رسول الله؟ ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير خلينا في الثانية اللي هي محل كلامنا تكفرنا اللعنة هنبقى نتكلم في أخلاق النساء لما نيجي نتكلم عن الحتة دي إنما تكفرنا العشير الواحد يعمل شوية ولا قليل ولا كتير أي حاجة يعملها من خير إذا حدث بينه وبين زوجته أي خلاف تنسى كل خير وتقول والله ما رأيت منك خيرا قط الصفحة تسود تكفرنا العشير انت ده انت موارين ايام سود انا شفت معاك يوم حلو ابدا هو ده بالظبط اللي قاله النبي عن النساء انتوا اكثر اهل النار ليه تكفرنا العشير ما فيش في مره قال السلام عليكم حتى لا ده ما بيقولش خالص طب ما فيش في مره حطوا قدامكم اكل تاكلوا هو اللي بيجيب امال مين اللي بيجيب اي نعم الله سبحانه وتعالى لكنه بسبب اعطى هذا الرجل فاعطاكم تكفرنا العشير ما فيش في مره مسح على راسك بحنان ما فيش الكلام ده كله بيتنسي يا معشر النساء أكثرن من الاستغفار وأنا مصمم على كلمة الاستغفار كثيرا عشان يعينك ربنا على طريق زوجك هو الاستغفار هيعمل كده أي نعم ودي الخطوة التي تلي الخطوة الأولى اللي هو معنى السكن تعالوا شوف الخطوة التي تلي هذه الخطوة بعد أن عرفنا معنى السكن الخطوة الثانية أن تستعيني بالله جل وعلا لأن في أخوات برضه فضليات وأمهات طاهرات هنقول عاملين اللي عليهم ما حدش يقدر يعمل اللي عليه كلمة عاملين اللي عليهم دي تضيع الدنيا والنية هنا لابد أن تستحضر أن كل واحدة مقصرة في حق زوجها طيب الاستعانة بالله في بدء الأمر وتعديل النية أن أنت تقصد الجنة أن الجنة غالية والسلعة عالية ولله در من قال اسمعوا كده يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لسنان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان بشيء بسيط بمعاملة حلوة مع الزوج فالسلعة غالية وعالية فيلا استعدي تعديل النية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى التعاملات مع الزوج حتى الابتسامة حتى وضع الطعام لله رب العالمين استحضر النية واسمعي كلام النبي ونصيحة النبي أكثرنا من الاستغفار أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لذلك الإمام أحمد بن حنبل عشان نؤكد أن الاستعانة بالله العزيز الغفار يبلغ فقلب زوجك بين أصبعين من أصابع الرحمن يؤلف القلب كيفما شاء فقول يا مؤلف القلوب ألف قلب زوجتي قلب زوجي على حبي وطاعتي مش انت عاوزاه يخرج يفتكرك وينام يحلم بيك قول يا رب عني هلا ما يمكن يكون هو المؤذي قول يا رب عنا على البلوى اللي جنبي اه فرحانه قوي دلوقتي فرحانه قوي سبحان الله قولي اللهم يا مقلب القلوب ألف قلب زوجي على حبي على حبي الله هو الذي يؤلف القلوب إذا استعنت فاستعيني بالله وإذا استعذت فاستعيذي بالله قل يا رب اشرح صدري رب اشرح لي صدري كما قال سيدنا موسى ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني عشان كلامك حلو واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضر ونعم على عيني هتخسري ايه عمرك ما هتخسري اذا كان هو سفيه هو هيتحاسب لكن انت عاوزة جنة تطيعي زوجك في كل ما يأمر طالما مش حرام وإياك أن تتعرضي للعن واللعن ده إيه الطرد من رحمة الله فإن غضب الزوج لعانتك الملائكة والناس يحق لهم أن يلعنوا هذه المرأة الناشز لكن نقول أن الله جل وعلا يأمر الملائكة فتلعن والله يلعن المرأة التي غضب عليها زوجها يبقى نستحضر النية ونستعين بالله ونستعين بالله جل وعلا يبقى دي خطوة من الخطوات الخطوة التي تليها أن تعلم المرأة أنه لا غنى لها عن رجل بصراحة كده كلمتين في ساعات الليل لا يمكن لامرأة أن تسمى امرأة إلا بالرجل فالنساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال ما سمعناش كلام ربنا ولا ايه نسمع كلام ربنا حتى في رمضان شوف ربنا بيقول ايه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الله أكبر لباس لكم وأنتم لباس لهن كلمة عجيبة والله وغريبة لو تدبرناها ووعيناها البيوت تسكن لا غنى لك يا أخت الإسلام عن الرجل ده حتى كانوا بيقولوا في الأمثال ظل راجل ولا ظل حيطة فإيه رأيك بقى لو ربنا يرزقك الاثنين راجل زي الإيه راجل شهم راجل عظيم راجل ممتاز يضلل عليك ويسترك في اتصال اوعى يكون من النساء حسبنا الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ ايمن؟
مين معي؟
آه، محمد سمير بالحاج من اسبانيا م- م- محمد سمير بالحاج من اسبانيا يا اهلا وسهلا يا اهلا يعني رجل الحمد لله الحمد الحمد لله لله الحمد لله ازيك كيف حالك؟
اخبارك والله بحبك بالله يا شيخ ايمن احبك الله الذي احببتنا من اجله بارك الله فيك والله ما معجز صراحه من قناك البركه ما شاء الله الله يبارك هي الرحمه الرحمه والبركه و...
ان شاء الله باذن الله ربنا إن شاء يبارك الله.
فينا وفيك يا رب ربنا يجعلها بركه بجد الله الحمد لله ربنا الله يسعدنا وإياك.
ادعي لنا دعوه خير ان شاء الله يا رب يصلح حالك ويبارك فيك ويديك الصحه والعافيه الاولاد ان شاء الله وي- ويسترها معانا ومعاك يا رب والجوزه ماشي بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ أيمن.
ماشي آه، السلام عليكم آه، نرجع إلى عنصرنا إن شاء الله لا غنى لك يا أخت الإسلام عن الزوج أبدا لا غنى لك أضرب لك مثالا كان ع- عندنا قديما رجل زوجته كانت تنغص عليه حياته ليل نهار وفي يوم من ذات الأيام غضبت عند والدها فأبى الزوج أن يذهب إليها ليصلحها قال لها خلاص اقعدي شوية عند أبوك فالأب قلق لما تأخر الزوج في صلح ابنته أبو البنت قلق فأرسل إليه قال له يا ابني أنت بتجيش تصلح بنتي ليه قال له أنت عارف لسانها وعارف التعب اللي هي عامله لي اتصال آخر السلام عليكم
الو السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضيله الشيخ ايمن أي نعم السلام عليكم فضيله الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله اني احبك في الله أحبك الله الذي أحبتنا من أجله بس يعني هيبلت عليك ماشي اتفضلي معلش حضرتك آه، حضرتك بتتكلم عن ال- عن الزوجات وال- والازواج نعم آه، حضرتك آه، لما يكون واحد واخد واحده وعارفها انها واخدها على اساس كده وما ضحكتش عليه و... وما يعني باباها في كانت ظروف مختلفه مع مامتها وحصل انفصال مم.
وبعد ما اخدها كل شويه يعايرها كده نعم ويمد ايده عليها على الفاضي وعلى المليان نعم ده حضرتك كده نعم طيب إن شاء الله بارك الله فيك يعني احنا طب ممكن اطلب من حضرتك طلب اخر اتفضل.
ممكن عايزه رقم تليفون حضرتك ان شاء الله باذن الله حاضر يعني من ماشي، خلال شكراً.
الكنترول ان شاء الله نعطوه لك باذن الله اه ماشي يا ريت حضرتك باذن الله حاضر.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله.
السلام ورحمه الله وبركاته طيب آه ان شاء الله بس ايه ن- نكمل الحديث ثم نفتح باب الاتصال مرة أخرى آه، حتى لا تضيع منا آه، الحلقة يعني. آه، بارك الله في الأخت الفضيلة التي اتصلت ويبقى لنا ردود أخرى في تعاملات الزوج مع زوجته أو يوميات الرجل مع المرأة آه، قلنا أنه لا غنى للمرأة عن الرجل أبدا فيا أخت الإسلام اصلحي نفسك لسبب أن الرجل لباس لك وأنت لباس له وهو سترك وجنتك ونارك فإن رضي فهو جنة فإن غضب وسخط فهو بالنسبة لك النار قديما عندنا راجل بنت غضبت وكان الزوج كل شوية راح يصلح هي كثيرة الغضوبات فلما غضبت في يوم من الأيام راح سيدها فالراجل أبو البنت قلق فأرسل لزوج ابنتي وقال يا ولدي لماذا لم تصلح ابنتي في, في المرة دي يعني سريعا قال يا, يا حج يعني يا والدي انت عارف ابنتك يعني دائما صليطة اللسان وصاحبة مشاكل وبعدين هجيبها النهاردة هتغضب بكرة خلاها شوية قال له تعالى يا ابن اصلحها بعد العشاء قال له بعدين قال له بس تعالى لي فجاء ذلك ال- الرجل إلى زوجته عند أبيه وبعد صلاة العشاء جلس الرجل وانتظر خروج والد الفتاة فلما خرج السلام عليكم يا ابني تعالي يا بنت اخرجي مع زوجك قالت له لا قال لها يا بنت اخرجي مع زوجك قالت له لا قال لها طب خش الأوضة دي فدخلت الأوضة فحبس فالراجل الزوج بيقول له امشي انا يا عم الحاج قال له استنى يا ابني قال له يا دي يا محمد روح هات لي انا بقول اسماء رمزيه روح هات لي عمك وخالك وخالتك وعمتك وهات لي كل المحارم الخاصه بالبنت اللي جوه دي وجمعهم وجمعهم فدخلوا عليها بعد ان جردها والدها من الثياب كامله وقال للزوج ادخل معنا ادخل معنا فلما دخلوا جميعا العم والخال والعمة والخالة والأم والراجل ال- أبو البنت لما دخلوا على البنت وهي مجردة من الثياب أسرعت فاختبأت خلف زوجها اللي هي مغلباه ومبهدلاه فقال لها والدها قومي يا بنت فلانة اذهبي مع والدك بقى مستحية مني ومن أمك ومن عمك ومن خالك طب اجري على أمك على خالتك أو نساء زي بعض لكن هو سترك وغطاك هو سترك وغطاك لا غنى للمرأة عن الرجل أبدا عمرك شفت امرأة من غير رجل لا يصح كيف تكون امرأة إلا إذا قدر الله ذلك لها وابتليت زي مثلا ما تلاقيش أمير من غير ناس يتأمر عليه ولا حاكم من غير محكومين عمرك شفت رئيس من غير شعب على ترى هيملك مين ملك من غير ما ناس تحت ايديه تبقى مشكله ومعانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك شيخ ايمن نحمد الله سبحانه من معي آه اخوك آه، في الله كرم سيد محمد من آه، بحتصل بحضرتك من اوفر يا يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا اهلا بحضرتك ازاي حالك انا الحمد لله ربنا يبارك بحبك فيكم في الله.
جميعا يا رب العالمين والله بحبك في الله احبك الله الذي احببتنا من اجله كويس انت أمانة.
فكرتني الاخت ال...
أمانة.
نعم امانه تبلغ سلام للشيخ محمد حسان آه، ان شاء الله ابي اسحاق الحويني نعم الشيخ الزغبي نعم الشيخ محمد حسن يعقوب انت لا- يعني جمعت آه.
حبايبنا كلهم يعني امانه بالله بلغ سلامي ليهم وتحياتي لهم كلهم إن شاء الله يعني الأخ الفاضل لما قال لي نحبك في الله قلت له أحبك الله الذي احتاج من أجله برضو الأخت الفاضلة التي سبقت لعلها نسيت لأن احنا قلنا آه، لا يجوز للمرأة أن تقول لرجل غريب أحبك في الله رغم أننا نعلم جميعا أن كل المسلمين والمسلمات على حب من أجل الله ولكن اللفظ هذا آه، لا يجوز إن شاء الله يعني طيب الأمر الثالث من خطوات الوصول إلى قلب الرجل أن تعلم المرأة أنها مقصرة في حق الرجل حتى وإن كان الراجل ما يستحقش يعني إيه ما يستحقش إنما يكون بيصلي يكون بيصوم بيأمر بال- بالحلال مش بالحرام وممكن يكون هو ما بيقدرش يتعامل مع الزوجة بما يرضي الله من ناحية ال- التعاملات بالحسنى بالابتسامة الطيبة ومع ذلك أخشى عليك نار جهنم لابد إنك تعرفي مسبقا إن أنت مقصرة عشان ترتاحي نفسيا لأنه ما من امرأة إلا وهي مقصرة في حق زوجها إلا وهي تعب زوجها ولكن الأمر يتفاوت من امرأة لأخرى في واحدة طيبة يكون التعب حاجة بسيطة كده على الماشي لكن في الأصل لازم تكون في تعب ده حتى في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك تفاوت بين الزوجات النبي كان له أزواج كثر وكان يفضل عائشة وكما قلنا إن التفضيل عند النبي محمد لم يكن من عند نفسه أو هوى نفس إنما هو وحي من قبل الله حين سئل من أحب النساء إليك يا رسول الله قال عائشة ومن الرجال قال أبوه خلي بالك النبي محمد طالما تلفظ أصبح حديث وطالما هو حديث يبقى وحي من عند مين يبقى الوحيد الذي يحكم أمام الناس بهذا الحكم هو النبي محمد إنما أنا ما أقدرش أقول أنا أحب فلانة أكثر من فلانة لماذا؟ لأنه مش وحي لعلني حين أقول ذلك في اللحظة اللي أنا بقولها فعلا بتكون هي اللي مريحان لكن تتغير بعدها إنما كلام النبي واحد يبقى عائشة حين حكم بأنها الأحب يعلم تماما بعلم الله أن عائشة لم تتغير هي الأولى يبقى كلام النبي واحد طب بيحب عائشة ليه لأنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت من قوة ومن حنان بل إنها كانت ترتب له أمر الدعوة ونقلت عن النبي الكثير والكثير من أمور الدين طيب عائشة رضي الله عنها بعض الناس يقول لك أصلها كانت البكر الوحيدة وأنها كانت الصغيرة يا أخت الإسلام لا الزوج مش هو ده الأساسيات عنده كلها لأن بعد أول ليلة وتاني ليلة ورابع ليلة ومش عارف إيه تبص تلاقي الأمور دي كلها راحت يبقى الأصل هي تعاملاتها إيه ولذلك ولذلك عائشة لما سألت النبي محمد لأدلل لك أن المسألة ليست مسألة صغر السن والجمال وفقط حين قالت ما تقول في خديجة كل شوية تثني عليها تثني عليها شوف النبي محمد قال لها إيه ما أبدلني الله خيرا منه الله أكبر الله أكبر برضه مسألة وحي حكم النبي دائما وأبدا يأتي من قبل الله جل وعلا فالمرأة التي تعين على الدعوة على الطاعة وتعين الزوج على العمل الصالح والحلال مبقاش حمل الهم إنما قاعدة طول النهار هات هات وبعدين تحب الفخر بين جيرانه زوجي جايب لنا تلفزيون ملون 38 بوصة جايب لنا أحدث عربي زوجي جايب لنا أحدث عربي جايب لنا أحدث ملابس على الموضة جايب لنا ولما يسرق هتقعد مع الناس وتقول لهم جوزي جايب لنا العار دنيتها وراه لحد ما يجيب العار يبقى الهدوء أفضل اعتبري نفسك مقصرة مش هقول إن أنت مقصرة عشان ما نخسرش بعض الليلادي اعتبري نفسك مقصرة لكن في الأصل فعلا كل واحدة مقصرة ده حتى عملوا مسابقة عشان أصحصحكم كده بساعات الليل عملوا مسابقة ل... عشان يشوفوا مين الراجل اللي زوجته مريحاه وقالوا ولله المثل الأعلى جمعوا 100 واحد فقالوا اللي زوجته مريحاه هنديله الجايزة دي الكاس كاس إفريقيا فقالوا اللي زوجته مريحاه يقوم يقف اللي زوجته اللي زوجته تعباه يقوم يقف واللي زوجته مريحاه يقعد خلي بالك بس فكل الناس وقفت الا واحد قالوا بس اللي قاعد ده بقى زوجته مريحاه على الاخر تعالى يا عم الحاج خد الايه الجايزه لزوجتك كاس افريقيا اتفضل فقال له قول يا ابني علي صوتك لحسن مش سامع قال له حاج ما انت الوحيد اللي قاعد وكل اللي قاموا دول زوجتهم تعبان قال له لا يا ابني ده انا تعبان اكتر منهم ده هي قطمه وسط مش قادر اقف قال له يعني قال له يعني خلي الكاس عندك ولا واحد هياخد الكاس خلي بالك يبقى لابد لكل امرأة أن تعي جيدا أنها مقصرة في حق زوجها فإن اعتقدت ذلك ارتاحت نفسيا ارتاحت نفسيا أنا عارف إن في زوجات عاملين اللي عليهم بس أنا بقول خلي الاعتقاد ده جواك يا معشر النساء تصدقت وأكثرن من الاستغفار فإني وجدتكن أو رأيتكن أكثر أهل النار طب الاستغفار هيعمل لنا إيه؟ هيسر الأمور هيشرح صدور هيبارك الأرزاق طب في دليل من هذا الأمر؟ نعم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ثم إن الإمام أحمد بن حنبل في مرة خلي بالك بس يا أخت الإسلام لما تقعدي ببيتك خلي الاستغفار كده على لسانك دائما هتلاقي الزوج جاي من بره لين حتى لو هو مش مرتاح من ناحيتكم هتلاقيه ارتاح مع كل عمل تعمليه وانت بتبدلي ثياب الاولاد استغفر الله العظيم وانت بتقولوا له السلام عليكم يا زوجي قبل ما تقول له قول استغفر الله وبعدين تطلبوا منه الطلبات فلما يجي حتى يبقى فيها بركات وبدل ما تطلبي من غير ما تدعي له حتى الاستغفار ده في البيوت يعمل بركة ورحمة وينشر مودة الطعام وانت بتعمليه طول ما انت ماسكه الباميه تقمعيها استغفر الله العظيم تعملها من هنا استغفر الله العظيم الامام احمد بن حنبل دخل على خباز الخباز ده ما كانش يعرفه في بلده بعيده فلما طرق باب داره السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فجلس عنده قليلا الامام احمد فوجد الرجل ياتي بالدقيق ويستغفر ويعجن ويستغفر خلي بالكم ويجي يحطه في النار ويستغفر ويطلع ويستغفر قال له ألا تدع الاستغفار الإمام أحمد بيقول له قال لا بلى لا أدع الاستغفار أبدا قال له يعني إيه قال أنت عارف كل رغيف الناس بتاكله بكون مستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة تخيل بقى بتاكل رغيف ب 100 استغفار مش ب 100 مسمار خلي بالك ب 100 استغفار فبص له كده الإمام أحمد قال كيف حالك مع ربك على كثرة الاستغفار ده إيه حالك قال ما دعوت الله دعاء إلا استجاب لي أو لغيري قال أنت فران يا عم قال أنا راضي أنا ما قلتش حاجة غير إن عاوز أكون كده عاوز أكون راضي مع ربي ولو طلبت لأعطاني ما طلبت دعاء إلا واستجاب الله جل وعلا لي لي أو لغيري فبكى الرجل الخباز ما يبكيك قال لأنني دعوت الله فاستجاب لي كل دعاء إلا دعاء واحدا قال له إيه هو قال له بقالي حوالي خمس سنين بأدعو الله أن أرى الإمام أحمد بن حنبل قال له أبشر يا رجل والله الآن قد علمت لماذا طرقت بابك أنا اندفعت عشان أخش عندك عمال أقول إيه اللي خلاني أخبط على الراجل ده الله أكبر فالاستغفار والله هيجيب لك زوجك الزام الاستغفار بحق واصبروا عليه كده وربنا هيستر ان شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل ندخل بقى على الخطوة اللي بعد كده حسن الكلام مع الزوج الله أكبر حسن الكلام مع الزوج النساء حبايبنا أقصد معذرة أقصد على زوجاتي ولكن على النساء جميعا اللي هي أخ وأختي وعمتي وخالتي وطبعا كل امرأة وأم لنا حبيبة في الإسلام إن شاء الله كل كل أم كبيرة في السن فهي حبيبة في الإسلام لنا ولكن أقول كل النساء من أجل حب المسلم للمسلمين جميعا في الله يجب أن احنا نعدل اللسان يا أخت الإسلام الكلام الطيب بيعمل عمل السحر مع أن السحر حرام لكن في سحر حلال اللي هو ده وإن من البيان لسحر الزوج يدخل يجد كلمة طيبة تحسن اختيار الألقاب له تعظميه وتبجليه وتعلي قدره حتى لو هو مقصر بلاش تقفي على تقصيره تقول له أنت أعظم الرجال عندي أنت أشجع الناس وأنت عارفة أن القطة لما وقعت الحلة في المطبخ نزل تحت سرير امبارح ومع ذلك قلت له أنت أشجع الناس عشان لما يخرج في الشارع يبقى شجاع فعلا يظهر عليه علامات الرجولة والتونة يوم يخوف احفاد القرده والخنازير انما طول ما احنا ماشيين جبنه كده في الشوارع ليه ما هو زوجتي عماله تقول ده انت يا عم وقعت امبارح نزلت تحسير بسبب الغطا يا عم ما ينفعش تنسي له النواقص تقول له انت اعظم الناس وتنسي له المنظر بتاعه وهو تحت السرير من الخوف انما تقولي له دائما انت اشجع الرجال انت افضل واحد عندي انت بسم الله ما شاء الله عليك تحسن الكلام عن شخصه ودائما تعطيه الألقاب الطيبة ولنا في رسول الله أسوة حسنة وبيت رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يوما يا عائشة إني لأعلم إن كنت علي راضية أو كنت علي غاضبة يا سلام وفي حد بيغضب من النبي ده ما احنا عارفين كل لازم يرضى عن النبي ده أفضل رجل على وجه الأرض وأجمل رجل على وجه الأرض وأشجع رجل على وجه الأرض وحدش بيصلي عليه ليه اللهم صل على سيدنا محمد قال إني لأعلم إن كنت علي راضية أو كنت علي غضب أهو كلام جميل هو بين النبي وعائشة قالت له إمتى يا رسول الله متى قال لما نتناقش وتقولين لا ورب محمد تبقى علي راضية وحين تقولين لا ورب إبراهيم هو الرب واحد بس هي بتشيل اسم النبي محمد من إيه من القسم لا ورب محمد يعرف إن فيه رضا لا ورب إبراهيم يبقى فيه عدم رضا على النبي على النبي أيوه بس خلي بالك يا أخت الإسلام شوف الردود الجميلة بقى فنظرت للرسول صلى الله عليه وسلم بحنان وقالت والله ساعتها لا أهجر إلا اسمك أنا بس بشيل الاسم بس لكن أساسا أنت في القلب والروح مين فينا بيقول كده مين فينا بيعمل كده اسمع بقى يوميات المرأة مع زوجها في عجالة من خلال وصية جميلة جدا اسمعها كده ولابد من المرأة أنها تصبر على زوجها انت عارف السيدة عائشة كانت بتقول ايه انا عارف ان في واحدة دلوقتي بتقول لزوجها لما بيبص لها كده دلوقتي تقول له آه، بس ده النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول له نعم انت عارف فعلا الزوج انا عاوز اقول له على حاجة السيدة عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب مني شيئا قط ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعليه الله أكبر أي النساء دلوقتي بيقول الحمد لله أهو شفت النبي ما قالهاش اعملي حاجة أبدا آه بس لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تتفقد موضع عين النبي فإذا نظر حققت طلبه من قبل أن يطلب إيه رأيك بقى مم. نتدفى تاني بقى اه كنا دلوقتي ايه هنبص للراجل ونخطئه اصل دي ليله الراجل زمان الرجاله بيقولوا الله يكرمك يا شيخ ايمن وشرح صدرك يا عم والله ربنا يفرج همك ان شاء الله وانت يا اخت الاسلام والله لو عملت كده ربنا يفرج همك اسمعوا كده الحته دي يا صاحب الهم ان الهم منفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم ويا أخت الإسلام اصبري أنا عارف إن ممكن زوجك مش كله طبعا في ازواج مع- محترمين يعني زوجك ممكن يغلب بلد انا عارف والله انا عارف عارف بس اصبري برضه الصبر اساس اذكر امراه طلب منها زوجها يوما شيئا من الماء جاي بعد صلاه العشاء كده و- وجاي تعبان فالزوج جاي من بره فريح على السرير بعد ما صلى فبيقول لزوجته شوية مية يا زوجتي فجاءته بالماء فلما وصلت إلى زوجها وجدته قد نام نام فالزوجة واقفة بكوب الماء اه خليك انت اطلب من زوجتك زمان واحد دلوقتي بيقول في الشتاء ده يا مولانا حسبي الله ونعم الوكيل يا مولانا ليه مش عارف بقى دي اشرب يا زوجتي ليه انت دبلون وانا دبلون انت بكالوريوس وانا بكالوريوس انت محاسب وانا محاسب احسبها لك احسبيها يا حاج واحد بيقول لي مره اتزوجت واحده محاسبه فبقول لها هاتي اشرب قالت لي ليه نحسبها مع بعض انا هروح اجيب لك ميه وارجع وارجع اودي الكوبايه وارجع اربع مشاوير انت تروح تشرب وتيجي مشوارين يا مولانا اه آه، حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص انا راح اجيب أش- احسن آه، راح اجيب اشرب احسن فالزوجه دي طلب زوجها منها كوب ماء اتفضل فوجدته نائما في عصرنا هذا الا من رحم ربي والواحد ايه تجرأ وطلب قوم يا مقصوف الرقبه انا اجي لك بالميه وتنام حتى لو كانت يعني الزوجة وكلهن اللي إن شاء الله اللي قدامنا كلهن محترمات هتيجي بحنان كده وتمسح على وجهه وتقول له قم يا زوجي الغالي اشرب الزوجة وقفت أمام زوجها وقالت لنفسها أوقظه فأنغص عليه نومه فأعصي الله أم أنصرف فيقوم من نومه فلا يجد الماء فأعصي الله ظلت واقفة حتى أذن مؤذن الصبح صبح ده لو طلع عليه شمس بقى فوقفت فاستيقظ زوجها فقال زوجتي الغالية منذ كم وأنت تقفين بالماء قالت منذ أن طلبته ما الذي حدث قالت خشيت أن أوقظك وخشيت أن أنصرف قال تمني علي آه ديت بقى الواحد يجيب لها اللي عاوزاه قالت له إن كنت تريد أن تكافئني فطلقني الله أكبر الله أكبر ليه بس يا ريتك حمتني بيه يا ريتني ما طلبت فالزوج يعلم أن زوجته صابرة محتسبة فلماذا طلبت الطلاق مع أن أهو حتى هي في أخلاق المرأة مع الرجل أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس سبب شرعي مقبول سبب شرعي مقبول مش كلام كده فيه هوى ونفس من غير ما بأس تطلب الطلاق طلقني طلقني طلقني أيما امرأة تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة مش هتشم الجنة انت شيخ النهاردة جاي علينا مش انا السبب الشيخ محمود حسان حبيبنا فضل الشيخ محمود حسان هو السبب ان شاء الله يعني ف خلي بالكم ايما امرأة تطلب من زوجها الطلاق طلقني طلقني المرأة عندها عاطفية شوية يعني لو هي في ايدها الطلقات صدقني لكنا كلنا قاعدين دلوقتي مش عاوزين نروح زمانهم طلقونا كان زمانهم طلقونا وخلي بالك ان المسألة دي خطيرة جدا كثرت في بيوت المسلمين كلمة طلق طلق طلق والحمد لله ان ما حدش بيسيب العصمة في ايد حد مع العلم ان الكلام ده مشروع للأسف زي واحد جه اتصل بيا مرة بيقول لي يا شيخ الحقني قلت له ايه قال لي زوجتي عاوزة تطلقني قلت له ليه هي العصمة في ايديها قال لي لا قلت له امال ايه اللي حصل قال لي اصل انا حصل بيني وبينها مشاجرة مرة ما ده برضه عيب الرجل فقلت لها انت طالق وبعدين ردتها وفي المرة الثانية قلت لها أنت طالق وبعدين ردتها وما بقاش إلا الأخرانية يا شيخ قلت له ودي إيه بقى ما تطلقهاش وخلاص وريح نفسك قال لا ما أنت مش فاهم قلت له فهمني قال لي ما اصل انا قلت لها بقى كانت عاوزة تروح عند أمها يا شيخ قلت له أيوه قلت لها أنت طالق لو عديت عتبة البيت من غير ما تقولي لي قلت له طب خلاص قال لي يا شيخ هي ما بتضرش قسم خالص كل ما تتصل بيها في التليفون تقول لي هات لنا بطيخ اقول لها مش جاي تقول لي والله عدى طلقك اجيب بطيخ يا شيخ قلت له هات بطيخ اشتغل بقى هات بطيخ بتديها العصمه بتديها الطلقه الاخيره تقول لها انا حطيت رجلك وبتديها لها هي قال لها اعمل ايه يا مولانا قلت له ولا حاجه جهز فلوس بقى عشان تشتري كل حاجه هعمل ايه اسال غيري بقى اتصل بالشيخ بفضيله الشيخ استاذنا الجليل الشيخ محمد ده شوف هيحل لك الحكايه دي ازاي يا يبعت لك فلوس عشان البطيخ يا اما بقى يحل لك الاشكاليه دي انا مش عارف اضحك الله سن فضيله الشيخ محمد والله يعني كنت بسمع له جلسه جميله اضحكني وابكاني ووعظني ما شاء الله عليه يعني بارك الله فيه بارك الله فيه اقول حسن الكلام بالنسبه للزوجه والصبر على الزوج فكثره الكلام الطيب عند الرجل تلاقي راجل خارج في الشارع كده هادي وجاي الشغل كده ما شاء الله متلمع وعينيه بتلمع خلي بالكم يعني حاجات كده بتبقى شكلها جميل كده راجل ماشي في الشارع هادي الصبر عليه المرأة اللي وقفت وقالت طلقني طلقني انت عارف اللي حصل قال لها لماذا يا زوجتي ده انت صالحة وصبرة وعارفة ان واحدة بتطلب الطلاق من غير سبب شرعي حرام عليه قالت له اسمع لابد من الطلاق فأخذها لمن يحكم بينهما لا لا ده لازم يحكم بيني وبينك بقى القاضي وهم ماشيين في الطريق طالعين الصحراء كده يطلعوا جبل وينزلوا وادي راح الراجل واقع مكسورة قدمه شوف يا أخت الإسلام شوف المرأة الصالحة بتعمل إيه مراقبة الله في بيتها فلما كسرت قدمه مدت إيدها وقالت له أم يا غالي عد بنا إلى البيت لا حاجة لي في الطلاق والفراق قال لها ليه تقول لي طلقني وبعدين لازم أكمل قالت له لأ اصل عندي سبب شرعي إيه هو قالت عشت عندك كذا وكذا من السنين ما وجدتك تتألم بألم أبدا أو تشكو من وجع فعلمت أن الله لا يحبك لأنني سمعت منك حديثا عن رسول, عن رسول الله إن الله إذا أحب عبدا يصب منه أو ابتلاه وأنت لم تتألم فلما كسرت قدمك علمت أن الله قد أحبك أنت كل ما تقول لي آية بطبقها أحاديث بطبقه إلا الحديث ده ما لقيتوش فيك فقلت لا أنت ما تنفعنيش لكن دلوقتي عرفت إن ربنا بيحبك قوم بقى تعال إنما إحنا الواحد يطلع بس السلم كده أو وينهك شوية أنت دايما مكروش النفس أنت دايما مخلع يا سبحان الله مش كده مش كده على الراجل ده ده دليل حب من الله جل وعلا للعبد لابد أن نصبره لابد أن نصبر عليه من ضمن الحاجات برضه الجميلة جدا في الطريق إلى قلب الزوج إنك هتبشري بالجنة بالجنة هتبشري بالجنة والله إزاي الكلام ده من عند مين من عندك يا ابن صدح لا من عند النبي محمد اللي نصلي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم في الجنة حد عاوز يعرف الرجال اللي يروحوا الجنة النبي في الجنة يعني الأنبياء والصديق في الجنة ومن تاني والرجل يخرج من المصر لا يخرجه إلا الله من أجل الله ليزور أخا في الله في الجنة ثم قال النبي ألا أخبركم بنسائكم في الجنة الودود الولود التي إذا غضب منها زوجها أو أغضبت وضعت يدها في يده تروح حاطة إيديه كده ماسكة إيديه كده وهو نايم وخلاص راح ينام زعلان تروح جاية جنبه كده وتقول له والله لا أكتحل بغمض حتى ترضى والله لا أقعد أقبلك للصبح وتروح له كده بحنان ممكن يكون الراجل يعني ها دماغه كده جامدة شوي تروحي جنبه كده بقى وتمسحي على شعره كده وتقولي له يعني ارضى عني فيقوم يقول لك ايه ابعد عني بقى تقول انما عليك حيطه لا لا شوف المرأة بتقول ايه امال انت عاوزه تبشري بالجنة ازاي الجنة غالية والله تعالي عليه شوية وامسحي شعره هكذا او على لحيته او على يعني على يده وقبلي يده ما- لا مانع من هذه المسألة حتى يرضى حتى يرضى أنا عارف إن في نساء هيقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ لا لا والله أنا أحب لك الجنة يا أخت الإسلام الجنة فحتى يرضى ديت في الجنة إن شاء الله وبرضه في حاجة كده سريعة إن شاء الله بقي أمر بسيط ألا وهو ده احنا عاوزين بقى نعمل يوميات خاصة بين الرجل والمرأة أن تتزيني لزوجك وهنبقى نتكلم في اليوميات بين الرجل والمرأة لأن الكلام ده مطلوب الكلام ده مطلوب يعني الواحدة لابد انها تلون نفسها لزوجها يخرج بره يشوف الطالبات الجامعيات وغيرهن يطلع يخش بيته يلاقي واحدة برضه حتى لو كانت كبيرة في السن برضه ت- ت- يسكن الرجل مش الواحدة تبقى تيجي كده تقول والله آه، قايمة الصبح ولا يخش عليا يلاقي القشر البصل على دماغها وال- والغيار ما ما فيش متغير والطيب مش محطوط والعملية كده و- و- ومش مسرحة شعرها ونفشاه وبعدين تيجي تقول له مش عارفة زوجي بيبص لغيري على ايه ده تبصش لنفسك ولا ايه ما ت- ما تهندمي نفسك واحدة هتقول لي برضه ما هو زوجي لازم يتهندم ليا كده ويتوضب ايوه نعم الزوج اللي بيضحك ده ما هو خلي بالك ما ينفعش تكون انت نفسك مهم يعني انا بشوف بعض الازواج برضه واحد جاي يشتكي لي فعلا يعني آه، جاي يقول لي يا شيخ اروح اضربها علقه اموتها بتبص لغيري على ايه وهو قاعد ما شاء الله آه، ريحه العرق طالعه منه ومنحفش آه، لحيته ودماغه وقاعد كده عامل زي عبده بيه القليط اللي بيجي في الاخبار وبعدين يقول له ما مش عارف بتبص لغيري على ايه لا تبص لغيرك على ايه يا اخت الاسلام هقول لك على حاجه اختم بيها نصيحه لكل الاخوات على مرجع تاني لليوميات لان اليوميات ده اخطر من الكلام اللي قلناه إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر إن لم تفعلي ذلك وبين جحيم في النار اختاري الدين أو اللادين فحمك ألا تختاري اختاري الدين أو اللادين فحمك ألا تختار فالموعظ ضيق في القبر والنار مصير الفجار إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار فالقبر مواجهة كبرى والله يعذب بالنار كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار إن لم تفعلي هذا الأمر اوعي تنزلي من على خطى النبي مع اليوميات اللي أخطر ما يكون يا راجل يا امرأة يا أمة الإسلام اسمعوا يوميات في أسرة مسلمة أخطر ما يكون وأسأل الله العفو والعافية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونحب الجميع في الله وبرضه أعلم في الآخر الشيخ محمود حسان هو المسؤول عن الحلقة السلام عليكم ورحمة الله
آه